واشوف بالعقلها انسان اصناف كتير ماليه المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بحبايبي اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا بحبهم في الله أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أخويا وحبيبي أختي الفاضلة يعني لو حبينا نتكلم عن رمضان بنقول مفيش أحلى من اللمة مفيش أحلى من لمة العيلة والقرايب والحبايب في شهر رمضان معقولة داخل عليك صيام رمضان ومش بيتكلم عمك ولا خالك ولا عمتك ولا خالتك معقولة لسه مقاطع قرايبك معقولة لسه مقاطع حبايبك معقولة أنا عايز أحكي لك قصة اتنين اتنين إخوات كانوا بيحبوا بعض قوي لكن الدنيا فرقت ما بينهم كان عندهم أرض أبوهم ساب لهم حوالي 400 فدان كل واحد فيهم طمعان في إنه ياخد أكبر قدر من الأرض فبعدين حصل ما بينهم خلاف فواحد فيهم قال للتاني بص بقى انا لازم ابني سور بيني وبينك ومش عايز اي علاقه بيني وبينك ولا صله رحم ولا عايز اعرفك فراحوا بعتوا لواحد نجار عشان يبني جدار من سور خشب ما بينهم عشان ما حدش يعرف التاني فجه النجار كان راجل فاضل ومحترم وانسان طيب جدا فكل اللي عمله قال لهم طيب كل واحد فيكم يقعد في بيته ويسيبني ابني الجدار على يعني بطريقتي وبراحتي بنى الجدار وبدل ما يبني الجدار راح باني كوبري ما بين الارض ديت والارض ديت وراح بعت للاتنين قال لهم تعالوا عشان نتقابل ونشوف الجدار فخلى ده يطلع من اول الكوبري وخلى التاني يطلع من الناحيه التانيه واتقابلوا هما الاتنين في وسط الكوبري وقال لهم شايفين الاراضي دي كلها ال 400 فدان بتوعكم في النهايه انتوا الاتنين هتدفنوا في 4 متر معقولة الدنيا تساوي ان انت تقاطع اخوك الاتنين حضنوا على بعض حضنوا بعض واتقابلوا في نص الكوبري بفضل الله فقالوا له طب اتفضل بقى جزاك الله خير انت اصلحت ما بيننا تعال عشان ناكل مع بعض لقمه قال لهم معلش لسه عندي كباري كتيره انا جاي النهارده يا جماعه علشان ابني الكوبري دوت جاي النهارده عشان ابني كوبري بين القرايب وبين بعضهم جاي ابني الكوبري بين المسلمين اللي مقاطعين بعض من سنين طويله ياه معقولة رمضان عدى عليك ورمضان ورمضان ومواسم وأعياد وقلبك ما حنش تكلم أخوك قلبك ما حنش تكلم ابن عمك وعمك وخالك وخالتك وعمتك قلبك ما حنش إن العيلة تتلم مرة تانية وتاخدوا بعض بالأحضان وتعيشوا أجمل حياة في طاعة ربنا وفي اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم عشان كده النهاردة المنتج اللي عايزين نقطعه هو قطيعة الرحم مصيبة كبيرة إن الدنيا تشغلنا لدرجة إن ما بقاش في صلة رحم التكلف والمشاكل وال... وال... والانشغال بالدنيا وحطام الدنيا خلى ناس كتيرة نسيت قرايبها ونسيت حبايبها ونسيت إن ربنا أوجب علينا صلة الرحم تعالوا نشوف يا جماعة أكيد في ناس بتقول يعني هي قطيعة الرحم دي يعني إيه يعني إيه المشكلة اللي وراها أو إيه اللي يحصل مثلا لو واحد قطع رحمه لا خد بالك ده الموضوع كبير قوي وانا هقول لك بس بعض العناصر سريعا سريعا لان الوقت مش هيسعفني هقول لك على بعض الاشياء اللي ممكن تحصل لك لو قطعت رحمك وانا واثق ان انت اطيب من كده اللي قاطع رحمه ده اكيد هو مش كده خالص اكيد انت اطيب من كده واكيد انت كمان اطيب من كده واكيد بعد الحلقه دي انا واثق والله ان شاء الله حسن ظني بالله سبحانه وتعالى ثم حسن ظني باخواني ان كل واحد قاطع رحمه بعد الحلقه ديت هيتصل بارحامه ويقابلهم ويعزمهم على الفطار ويقعدوا مع بعض ويتعاهدوا من هنا ورايح يعينوا بعض على طاعه الله ومحدش فيهم يقاطع التاني علشان دنيا ابدا بفضل الله سبحانه سبحانه وتعالى تعالوا نشوف اللي هيقطع رحمه ايه اللي هيحصل له يا جماعه رقم واحد هتقطع صلتك بالله معقوله ده انت ممكن تستغنى عن الاكل وعن الشرب ايام طويله وممكن تستغنى عن السكن سنين طويله لكنك لا تستغنى عن الله طرفه عين اسمع للحديث القدسي قال قال اسمع للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال جل وعلا نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت نعم قال فذلك لك فقال صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يا الله معقولة أنا أقطع صلة بربنا أيوة لو قطعت رحمك قطعت صلتك بربنا ربنا مش هيصلك أبدا يعني من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته كما قال جل وعلا في الحديث القدسي أخوي وحبيبي الحق نفسك قطيعة الرحم هتخليك تفوز ببغض ربنا بكره ربنا ليك وكره الناس ليك في وقت واحد الناس تحب اللي يوصلهم الناس ما تحبش حد يقطعهم ابدا وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يحب الواصلين اللي بيوصلوا رحمهم لانهم بينفذوا امره وطلبه سبحانه وتعالى رقم ثلاثة المجتمع هتتقطع الأواصر فيه تخيل لو كل عيلة قطعوا بعضهم لو كل أسرة قطعت قرايبها لو كل واحد قطع قرايبه المجتمع كله هيتفكك هنبقى لقمة سهلة لأعداء الإسلام لكن لو اجتمعنا الاجتماع قوة يا مسلمين لما اجتمع أنا وعمي وخالي وولاد عمي وقرايبي وحبايبي وكل الأسر تجتمع بفضل الله هنبقى قوة ضد أعداء الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي اللي هيقطع رحمه بكل أسف انا بقول لك الكلام ده وانا مش عايز اقوله لك لكن من حب ليك ومن خوف عليك وده من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه انا بقول لك عشان احذرك عنوان حلقتنا قاطع هذه المنتجات هو انا جاي اقول لك الكلام ده ليه جاي اقول لك الكلام ده عشان تزعل مني جاي اوبخك او اقول لك كلام يضايقك ويزعلك ابدا ابدا انا جاي اطبطب عليك واخدك في حضني اقول لك اخويا وحبيبي الحق نفسك اوعى تقطع رحمك لان العقوبه كبيره قوي اللي يقطع رحمه هيكون في اخبث المنازل ايه الدليل على كده حديث رواه احمد والترمذي ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر كم من ضمنهم ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه النبي قال عنه ايه قال فهذا بأعلى المنازل الثاني بقى الصنف الثالث بقى قال صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين اللي هيقطع رحمه بكل أسف هيعجل ليه العقوبة في الدنيا وكمان في عقوبة تانية في الآخرة زي ما حصل لما اتكلمنا عن عقوق الوالدين يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة خد بالك من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ثلاث حاجات يتعاقب عليهم الإنسان دنيا وآخرة لأن الخيانة والكذب الكذب أيضا من الخيانة خدت بالك سبحان الله وان اعجل الطاعه ثوابا بكملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان اعجل الطاعه ثوابا لصله الرحم حتى ان اهل البيت والله العظيم كلام خطير حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجره معلش بص على الحديث تاني كده اه اللفظ صحيح حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجره فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا يا سبحان الله يعني ناس حتى مش ملتزمين وما هماش يعني عباد ولا زهاد ولا اي حاجه مجرد ان هم يتواصلوا حتى لو كانوا بعاد ربنا يكرمهم ويكافئهم في الدنيا ويعاقبهم في الاخره على بعدهم عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي قاطع الرحم بيعرض نفسه لعدم قبول الاعمال هيصوم اي نعم وهيصلي اي نعم وهيقرا قران ويذكر ربنا ويعمل كل الخير ده ولا يقبل منه عمل ايه الدليل على كده حديث رواه احمد باسناد حسن ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع رحم والله العظيم حديث خطير يوم الخميس ليله الجمعه بيتعرض اعمال العباد فتقبل الأعمال كلها إلا من قاطع الرحم قاطع الرحم لا يقبل له عمل كما قلنا في عقوق الوالدين اللي بيبخل على أرحامه يا جماعة الخير أبوس إيديكم خدوا بالكم مسألة العقوق دي مسألة قاطعة الرحم مسألة خطيرة لو واحد من قرايبك جالك محتاج لك وانت معاك وفي إيدك إنك تديه وما رضيتش تديه هتعرض نفسك لعقوبة خطيرة قوي ورد الكلام هذا في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ذي رحم يأتي ذا, ذا يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه يعني ما بيطلبش منه الحاجات اللي عنده الضروريات لا بيطلب منه حاجة تكون فايدة عنده بيقول له يعني أنت عندك أكلة دي اديني حاجة بس آكل أو عندك لبس قد كده اديني حاجة أستر بها نفسي فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له أو إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع فيطوق بها ده الموضوع خطير جدا طبعا انت لسه سمعت حاجة اسمع اللي جاي قاطعة الرحم تخرب الديار زي ما صلة الرحم بتعمر الديار وتكثر الأموال وتزيد في الأعمار أيضا قاطعة الرحم تخرب الديار عياذا بالله وتنزع البركة من العمر ومن المال ولا حول ولا قوة إلا بالله قاطع الرحم لك أن تتخيل والله وصعبان علي أقولها لك بيعرض نفسه لدخول النار احنا في غنى يا جماعة قال جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اللي هي صله الرحم ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه يعني الطرد من رحمه الله ولهم سوء الدار يعني النار النار اللي حبيبك صلى الله عليه وسلم اخبر انها اوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي الان سوداء قاتمه النار التي النبي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الاخره الآخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية قال ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها عايز تعرف قاطع الرحم يحصل له إيه تاني هقول لك بس بعد الفاصل خليك معايا أخويا في الله جزاكم الله خير على حسن الاستماع فوق الرفوف المنتجات الوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله الذي لا إله غيره أنا من جوايا بقول إن شاء الله إن شاء الله اللي هيسمع الحلقة دي أكيد بعد الحلقة دي إن شاء الله هيتواصل مع كل أرحامه عايزين نلم الشمل مرة تانية ونلم شمل الأسرة والعيلة وعايزين نحس قد إيه إن صلة الرحم هي اللي جمعتنا ورمضان هو اللي جمعنا وكلام ربنا قبل كل دوت هو اللي جمعنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي قاطع الرحم شفت هيحصل له إيه وفوق ده كله كمان بيحرم نفسه من انه يخش الجنه مع اول الداخلين انا عارف ان قاطع الرحم ايضا اصلا موحد لكن هيتحرم من دخول الجنه مع اول الداخلين وكفايه ده انت كفايه ان انت تقضي لحظه في الجنه قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى باشد الناس بؤسا من اهل الجنه من اهل الدنيا في- فيغمس غمسه في الجنه فيقول له جل وعلا عبدي هل رايت بؤسا قط هل مرت بك شده قط فيقول لا والله يا ربي ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم ليه تحرم نفسك من جنة الرحمن التي غرس كرامتها بيديه فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قول لي طب يا شيخ محمود كل الحاجات دي كلها هتحصل لقاطع رحم أي نعم لكن عندي البديل بفضل الله إن كان المنتج دوت إحنا مش عايزينه ففي منتج تاني إن شاء الله نتخلص من المنتج القديم ده وفي منتج جديد اسمه صلة الرحم اللي النبي وصانا بيها واللي ربنا أمرنا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نصل ذي القربى وأرحمنا بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصانا بصلة الرحم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شوف ربط المسألة بإيه ايمانك بالله واليوم الاخر لابد ان تقترن بصله الرحم لو بتؤمن بالله واليوم الاخر لابد ان تصل رحمك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واصلوا ارحامكم اللي هيصل ارحام ده لازم يكون انسان تقي انسان عارف ربنا انسان بيحب نبينا ولو هنتكلم على ان النبي هو اللي وصانا فالنبي هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم لكت- لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فاكر حضرتك وفاكرة حضرتك لما النبي نزل عليه جبريل لأول مرة في بداية الوحي وعاد النبي مرتجفا خائفا قال زملوني زملوني دثروني دثروني فلما افاق قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه فقالت خديجه كلا والحديث رواه البخاري كلا والله لا يخزيك الله ابدا الا خليك تقولي كده يا امنا قالت إنك لتصل الرحم رقم واحد النبي كان واصل بالرحم حتى قبل البعثة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي ونادى على أرحامه يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني فهر يا بني ع- يا بني عبد شمس فلما اجتمعوا جميعا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا الحديث رواه مسلم بل لما ذهب ابو سفيان وكان لسه ساعتها مشرك ما كانش اسلم لما قابل هرقل ملك الروم فهرقل ساله والحديث في الصحيحين قال فماذا يامركم به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا بالص- بالصدق بالصلاة والصدق والعفاف والصلة بيأمرنا بصلة الأرحام صلى الله عليه وآله وسلم وكان لسه الكلام ده كله كان في بداية بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قول لي ده أنت كده يعني خلاص بقى إيه هتبسطنا كده وتفتح نفسنا بقى هننسى العقوق إن شاء- هننسى قطيعة الرحم إن شاء الله وهنبدأ بقى في صلة الرحم قول لنا بقى اشجينا كده واطرب أسمعنا كده ببعض الأحاديث التي تحضنا على صلة الأرحام خد عندك بقى الله أكبر شوية فضائل لا تخطر على قلب بشر أول حاجة أن الله عز وجل يصل الواصل في الدنيا وفي الآخرة فيمده بالرحمة وييسر له الأمور ويفرج له الكروبات المولى عز وجل كما ورد في الحديث الذي ذكرناه حينما قامت رحمة وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال أجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك طب ربنا هيصلني بإيه يصلك بالعلم بالحلم بالفهم بالصحة بالزوجة بالأولاد بالمال بالسعادة بالهداية ب- بالشكر براحة البال بالدنيا كلها بكل خير في الدنيا والآخرة الله عز وجل يصلك إذا وصلت رحمك وإن شاء الله هتصل أرحامكم إن شاء الله رقم اتنين أخويا وحبيبي إنها تجلب لك رضا ربنا ومحبة ربنا هتوصل أرحامك هتوعدنا إن شاء الله هتتصل بعمك اللي أنت مقاطعه هتتصل بابن عمك اللي أنت بخصمه هتصالح أخوك اللي أنت زعلان معاه عشان الميراث وهتدي له حقه إن شاء الله ربنا هيرضى عنك وهيحبك قال صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا حديث القدسي حقت محبتي للمتواصلين فيا يلي هتصلوا بعض يلي هتحبوا بعض يلي هتلموا شمل العيلة ربنا بيقول حقت محبتي ليكم هيحبكم ولو ربنا حبكم بقى قال جل وعلا لجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض أخويا وحبيبي مش محتاج ربنا يحبك يقول جل وعلا فإذا فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن صلة الرحم أعجل الطاعة ثوابا أكتر طاعة تجيب لك ثواب في ساعتها في لحظتها صلة الرحم مين اللي بيقول كده حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة حتى لو كانوا مش ملتزمين لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله مش زي ما كان الصحابة بيسألوا النبي كده يا جماعة يقولوا للرسول يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله أهو أحب العمل إلى الله صلة الرحم قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ايمان بالله ثم صله الرحم صله الرحم لو انت عندك ذنوب وسيئات عندك اكيد طبعا يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين كلنا اصحاب ذنوب كلنا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون لو عايز ربنا يكفر ذنوبك وسيئاتك عليك بصله الرحم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم فقال له يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما قال له صلى الله عليه وسلم هل لك من ام شوف الكلام سبحان الله شوف قد ايه النبي حريص على تواصل الاسر انك تصل امك وابوك واخواتك وعيلتك وناسك قال هل لك من ام قال لا قال هل لك من خاله قال اجل قال فبرها ليه لان الخاله بمثابه الام كما ورد في الحديث الخاله بمنزله الام والحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح صله الرحم هتخليك في اعلى المنازل الحديث اللي قلناه قبل كده قبل الفاصل الدنيا انما الدنيا لاربعه نفر من ضمنهم رجل رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل الله اكبر لو وصلت رحمك فانت باعلى المنازل الصدقة وانت بتطلع صدقة لو اديتها لأي إنسان لها أجر لكن لو اديتها لأرحامك الفقراء لها أجرين ايه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة لما يكون لك ابن عم فقير أخ فقير ابن خالتك فقير وانت معاك فلوس وهتطلع زكاة مال فالأقربون أولى بالمعروف ويجوز أن تعطي الزكاة لأي أحد من أقاربك إلا الأصول والفروع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا أن من أسباب البركة ودي بقى حاجة هتيجي على مزاجك قوي من أسباب البركة في الرزق وفي العمر صلة الرحم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أحب أو من أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني في عمره فليصل رحمه اللي عايز ربنا يوسع رزقه واللي عايز ربنا يمد في عمره عليه بصلة الرحم طب ازاي معلش الحتة دي محتاجة وقفة شوية هقف معاك الوقفة دي بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي الرزق يكثر يكثر بحاجتين اما بالبركه في الرزق واما ان فعلا الرزق يكثر وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه مع انك بتدفع فلوس في الحج والعمره لكن بتكون سبب لكثره المال بفضل الله سبحانه وتعالى طيب وزيادة العمر ازاي العمر يطول اقول لك في حاجتين في حاجة اخويا وحبيبي اسمها قضاء مبرم وحاجة اسمها قضاء معلق ايه القضاء المبرم والقضاء المعلق القضاء المبرم هو ما كان في علم الله اللي هو في ام الكتاب اما القضاء المعلق ما كان في علم الملك فكأن المولى عز وجل يقول الملك فلان ابن فلان عبدي إذا وصل رحمه فعمره سبعين سنة وإن لم يصل رحمه فعمره ستين سنة والله يعلم مسبقا إن العبد ده هيوصل رحمه وهو ده قول المولى عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت اللي هو ما كان في علم الملك الفلان ده عمره ستين لا بقى سبعين عشان وصل رحمه يبقى يمحو الله ما يشاء إيه ويثبت وعنده علم الكتاب وعنده أم الكتاب يعني عند المولى عز وجل لا يتغير أبدا في أم الكتاب إذا صلة الرحم تعمر الديار أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار آخر حاجة نختم بها حلقة النهاردة صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة أخويا وحبيبي بالله عليك ما اشتقتش إن أنت تخش الجنة ما نفسكش تخش الجنة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال له يا رسول الله دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة قربني من الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وعن أبي هريرة أنه قال أنبئني يا رسول الله عن عمل إذا عملته دخلت الجنة قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام وادخل الجنة بسلام إذا صلة الرحم أخوي وحبيبي أبوس إيدك للمرة المليون صل رحمك بعد الحلقه دي ابوس ايديكم كلكم اتصلوا بارحامكم سلموا عليهم يعني الدنيا كلها تهون امام الاجر العظيم اللي انت ممكن تاخده من وراء صله الرحم والدنيا كلها تهون ايضا امام العقوبه اللي ممكن تحصل لك وراء قطيعه الرحم ان شاء الله هنوصل رحمنا ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونقاطع هذا المنتج اللي هو قطيعة الرحم جزاكم الله خير الوقت مر بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مش كل شيء فانك بالماء من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الألوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكات قطع معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات من قبل ما يفوت الاوان